الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد وقفنا عند مسألة اللي هو البيع بالمجاز تمام وقلنا هذه الصورة لا بأس بها بشرط عدم النكش فيها النكش هكذا بسكون الجيم والنجش بالفتح على المشهور يعني يرفع الثمن ولا يريد الشراء يعني بالصورة التي تأتي لاحقا إن شاء الله تعالى في الدرس ولعل من حكي عنه كراهته يرجع إلى احتمال توقع النكش ده إذا آآ آآ يعني لعلك تقرأ أن نقول ما نقول بكراهة بيع المزادة لكن ربما قال هذا بناء على أو خشية وقوع النجس فيه وتعليم السوم في هذه الصورة لو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ده تعليم الإمام مالك رحمه الله تعالى ودخل على الباعة في سلعهم المكروه وقال الإمام مالك لم يزل الأمر عندنا على ذلك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وجمهور العلماء وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه بالعزم المذكور لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر رحمه الله هكذا نقله ولم يعقله شيء هذا يعني أنه سلم لنقله وكذا أبو جعل العراقي رحمه الله شرح التسريب حكاه أيضا هكذا ولم يعقب عليه بشيء وكأن ابن عبد البر وكأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يعتبر خلاف من خالف وقال بالكراهة وقد قال أبو جعل العراقي وكرهه بعض السلف ولم يفتح عمن هم السلف تمام ولم أقف على من خالف ومستند وأنا وقفنا عند الأثر اللي هو الحديث اللي ذكرناه في المجلس الماضي اللي هو في قول الإمام التلميذ رحمه الله في هذا الحديث لما أملناه في المجلس القادم صحيح؟ هنا حسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من طريق الأخضر واللي هو وبكر الحنفي مع أن الحنفي مجهول وذكرنا هناك لطيفة عن ابن القطان الفاتح من الوهم والإهام قال والحديث معلول بأدراك الحنفي فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته فهو مجهول الحال وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول خلاف من هذا اللطيف على عادته أي على عادته بسرعة بقى كده يعني على عادته في قبول المساتير طبعا هذه كلمة من ابن الخطاب لا تضر إلا عن مستقرئ للعمل ودي نقطة لطيفة يعني إيه آه لا ترد بسهولة ولا لا ترد وهيات هنا تعقيب الآن على ما حكاه أخونا الشيخ منير في مجلس كنت بتكلم في الشيخان قبل المجلس فيما يتعلق بمرويات أبي الزبير عن جابر فقال إنما حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المساتير وقد روى عنه جماعة ليسوا مشاهير أهل العلم في هنا وقف إخواني صنيع الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مصنفاته شيخ بيمشي مرويات الراوي الذي حاله مستور بشرط دي نقطة هي عشان نعرف ان الشيخ له له له سلف له ايه له سلف طبعا مع الفارق في اعتبار الامام الترمذي رحمه الله في هذا الشيء او الحافظ ابن حجر احيانا يفعل هذا الفعل وليس افتراضيا لكن الشيخ يقول اذا روى عن الراوي المستور عدد عدد من الثقات عدد من الثقات الشيخ بيمشي حاله فيه ليه هو يعلل يقول ان هؤلاء الثقات اكيد هم عرفوه وقبلوا روايته لاجل ذلك اعتمد الشيخ مرويه المستور رواية المنصور برواية جماعة من الثقات عنه ده صنيع الشيخ علمناها من ال ال ال نتيجة الاطلاع في كتب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ايه ما هو لسه جاء الكلام هذا الراوي هذا الراوي آه، مفيش منصوص في كلام طبعا يعني مثلا فلان جهله لا اعرفه مجهول طبعا ده مفيش اقتصاد راوي لم يرد فيه شيء وراء اصول مذكور الحال كه- كهذا مجهول اهو روى عنه جماعه وهنا لطيفه بن القتال قال وقد روى عنه جماعه ليسوا من مشاهير من مشاهير اهل العلم تمام فدي قرينه لابن القطان بانه لم يرفض صنيع التلميذ هنا يبقى لو قلنا بان هناك جماعه من الثقات المشاهير رووا عن هذا ده يقدر نسمح فيه على عمل الشيخ ناصر وكما قال ابن قطان عن يوم التلميذ الا انني قد سالت الشيخ سعد الحماد يوما عن هذا الشيخ قال لو روى عنه 100 ولم يرد جرح ولا تعديل ومعروف رواياته في الكتب الستة ومشهور الرواية هذه ولم يرد بجرح تعديل فهو على الأصل جهاز إذا أصبح في تباين إيه بين وجهات النظر الحافظ ابن حجر يمشي أحاديث من هذا النوع لكن لا يقلد الحافظ ابن حجر على هذا الصنيع اضطرادا دي نقطة مهمة لماذا مشى الحافظ قد يكون أمامه مراسيل في الباب قد يكون وقف على شيء مثلا نقص عنه الحافظ ابن حجر لا سيما وانه اللي ماشيه هذا يتوقف فيه الحافظ ويقول هذا لا يعرف حاله وبعدين تجي في روايه اخرى تجد الح- الحافظ مشى الروايه بروايه جماعه عنه يبقى دي بتشم من ريحه ال- ال- صنيع الحافظ بان فيه سريره عند الحافظ لم تكن افتراضيه هكذا على الاطلاق تمام كده ولذا انه آه انه آه كان اخر اخونا احمد حسين عن المكتب اللي يعمل فيه بيقول ان هم بيعتبروا روايه التابعي الكبير الذي يمنعه بجرح ولا تعديل بيمشوها على انه ده حسن الحديث انه ده تابع ايه كبير طبعا هذا كلام غير معروف ولما طلعنا على الكلام اللي نقرأ احمد ب- عن الائمه الذهبي وغيره ما وجدنا كلام غير كده ابدا ما ينفعش يبقى لابد ان يكون له اصل في الصحيح يعني او في الروايات المقبوله روى عنه مثلا جماعه هؤلاء الثقات المشاهير تمام لان احنا بنستبعد ابدا ان يكون الراوي الكبير حاله كهذا يعني راوي تابعي وكبير وعصر جمع من الصحابه و- واكابر التابعين ومجهول حاله شيء نادر شيء نادر لكن لو حدث يبقى لابد ان يكون له قرينه في تمشيه وذاك من العمل اللي كان في البال وفتحت بيه اخواني الفضلاء صبر مرويات الراوي آه، الرواة الذين عدلوا بمروياتهم او وثقوا بمروياتهم ولم يتم جرح ولا تعديل ده مشروع وجيد ان ان الراوي وثق وعدل وقبلت روايته بالروايه لان لم يلزم جرحا ولا تعديلا تجد مثلا من هذا حديث صحيح هذا سلب حدا عن حديث ما وفي راوي مثلا مقبول يقول هذه هذه حديث صحيح اسناده كذا وفي راوي ايه يبقى الروايه مشيت ومشاها الامام ب- مع مع مع عدم معرفه هذا الراوي بس هذا الكلام لابد ان ينص عليه امام من الائمه اما المعاصر معاصر المسكين لسانه هو لسان خالد لسان خالد الائمه الكبار هؤلاء يبقى انا بقول ماذا هذا مع انه لم اقف على جرح او تعديل فيه الا ان الامام الفلاني مشى هذه الروايه وفيها نمس يبقى يبقى اقول دوت آه، آه، مشت روايته آه، آه، ال- آه، مع انه غير معروف عنده ليه مشاها آه، لا، مش خصوصياتي دي بقى أنا. تمام هي ما قالش بقى ده محسوبيات وليه وده واضح معاهم لا لا والله كم مرات اياك ومناطحه الاكابر الشيخ سعد مره والشيخ عبد الكريم الخليل وال- ها اياك ومناطحه الاكابر مره اتكلم الشيخ ابن العباسي في قضيه مثل هذا الشيء والكلام ده ف... فيعني يعني آه، آه، آه، الشيخ له وجهه نظر وانا طبعا قبلتها في مقابل آه، مع احترام كان احترام للشيخ طبعا و- وما ما دوا انتهاز تمام لكن ح- حفظتها وفي الحج اللي كراسها معايا فايه جت نوته زي النوته طبعا دي كده فايه رحت مدورها كده ان الشيخ قال كذا كذا والشيخ عبد الكريم خضير قال كذا والشيخ سعد غازي قال كذا والشيخ ال- ال- ال- الشيخ ال- الحميد قال كذا فلا شك ان هم وهذا هو الذي قالوه مش مع صدري انا فدي وجهات ايه وجهات نظر آه، تخالف انا انا انبه على هذا الشيء ودي فائده آه، بعتبرها من ذهب عن الامام ابن القطان رحمه الله تعالى رحمه واسعه صورة أخرى للسوم على السوم أن يأخذ شيئا يشتريه فيقول له إنسان آخر رد جاية جاية جاية آم آم قال أن يأخذ شيئا يشتريه فيقول له إنسان آخر رد انت أتخيل متخيل انت الصورة خد شيء والخد شيء اتفرج عليه او الى كده فواحد شاف قال لا اسيبك منه وانا اديك حاجة احسن منه شفت الكلام آه، هذه صورة اخرى ان يأخذ شيئا يشتريه فيقول له انسان اخر رده حتى ابيعك غيرا منه بهذا الثمن او بارخص او يقول لمالكه يبقى الكلام هيقال مين للمشتري اللي بيفرجوا على الحاجه دي او ما فرجوش بشهاده قال له الكلام ده او يقول للمالك او صاحب استجده استرده لاشتريه باكثر من هذا الثمن نلاحظ ان ظاهر هذه الصوره خارج عن حد البيع والشراء انا بقول ايه ظاهر هذه الصوره خارج عن حد البيع والشراء وانما هي محل البيع والشراء ايه الفرق بين الاثنين ما ما قلتش بيع وشراء ده هي في محل البيع والشراء وزي ما قلت لك ظاهرها ظاهر ظاهر الصوره ما البيع والشراء لكن هي في محل الايه كونه انه باخد واتفرج وخد وهات يبقى ماشي الطريق في طريق البيع والشراء ماشي كده كانها للتفرج فالظاهر انها لا تحرم إلا إذا حصل التراضي بين المتساومين في محل العقد واستقر على الثمن وافترق على شرط الخيار فالظاهر والحالة هذه المنع وعليه فالتحريم إلا لقرينة كأن لا ده انا ب- بس ببص في الجزئيه اللي هي الاولى لا يغمم يغمم مش يضم بيغمم عليه حاجه يعني هقول فالظاهر المنع وما دام منع او منهي عنها يبقى الاصل في النهي ايه التحريم يعني بس برضه في السياق يعني الا لقرينه الا لقرينه كان يغمن البائع على المشتري شيئا فيها في السلعه وأثقل على المشتري في الثمن بخلاف العادة فيكون قد غبنه وخدعه فعلى قولين كما سيأتي يبقى ظ- ظهر الصورة المحكية هذه من صورة بيع وشراء إلا أن يكون الشيء اتفق على شيء على سعر مثلا أو على عقد عقد انهاء المجلس أو كان في مجلس وافترق على شرط يبقى ده صورة إيه؟ صورة بيع واضحة تمام بخلاف كده ما هي صورة لكن هقول هي في طريقها إلى البيع حسب القدر وحسب الحال يكون الحكم خلاصة القول في البيع على بيع أخيه أنها محرمة بإجماع وأن فاعلها عاص وإنما وقع الاختلاف في حكم البيع بها على قولين كل بقى المنهيات اللي في الحديث هذه متفق على التحريم على أساس الأصل منها إيه؟ والاختلاف كما سيأتي وسبق ويأتي في كل مسألة للاختلاف على أساس الفساد أو لا فساد هي دي الإشكالية ومع ذلك ذكرت هنا في المجلس في المجلس هذا إنه تجد قد إيه العلم هذا يرجح كفة الجمهور اضطرب مالك وأحمد وأبو حنيفة ولا- ونراها الآن مع أن المسألة واحدة والعلة واحدة ونص حكم واحد تمام إنما وقع الاختلاف في حكم البيع بها على قولين الأول البيع صحيح مع الإثم طبعا مع الإثم لأن في تحريم وهو فعل هذا وهو قول الجمهور ومنهم الشافعي ومذهبه وأبو حنيفة ومذهبه البيع فاسد ويفتح وهو قول مالك ومذهبه وأحمد ومذهبه وروايتان عندهم يعني مرة مع الأول ومرة مع الإيه؟ مع الثاني تمام؟ وداود بن حال وداود وابن حزم الظاهريان قولا واحدا ولكن عند المالكية بعد الركون والتقارب شوف بقى الكلام ازاي بعد ايه يعني خلاص كاد الامر ان يستقر او اشبه بالاستقرار او استقر واضح الكلام كده وجزم ابن خويز منداد وابن عبد البر عن مالك من الملكية هذا بالبطلان يعني عن مالك ان قول واحد عنده ايه ان ده اللي هو المختار عند مالك البطلان وانكره ابن مكسوم لأجل ذلك قلت في البداية انه روايتان عن مالك شوف بقى ابن مكسوم يقول لا وابن عبد بن خزان يقول ايه لا اختلاف على الامام في القول بقول الثاني او القول الاول وخالف يوسف بن احمد بن كج الشافعي ده متوفى سنه 405 هجريه يعني قديم فقال شرط تحريم البيع على بيع اخيه الا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا فان كان فله ان ان يعرفه ويبيع على بيعه لأنه ضرب من النصيحة الكلام غيره ايه حلو جميل اه قال شرط تحريم البيع على بيع اخيه الا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا فان كان اي هذا الغبن المفرط هذا فله ان يعرفه ويبيع على بيعه لأنه ضرب من النصيحة كلام موجود هذا الكلام ده شافعي إلا أن وبتكلم بلسان من؟ الشافعية فتعقبه النووي ووافقه ابن الملقن وهما شافعيان كما ذكرت لك هذا الشرط انفرد به ابن كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث يبقى انت عايز تقول على نفسك كده ما تتكلمش بلسان الشافعي ده شرط عند الشافعيه مين اللي قاله قال ابن كلب الشافعي لا ده لا ده نفاه ابن نووي وتبعه ابن الملقن رحمه الله تعالى وقال هذا خلاف ظاهر اطلاق الحديث قال النووي والمختار انه ليس بشرط تمام قلت ووافق ابن حزم ابن كج بنحوه ابن ابن حزم وافق ابن حزم وافق ابن كدي الشافعي بنحوه فقال إن رأى المساوم أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة إن رأى المساوم أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم وقد خرج عن هذا النهي بقول النبي الدين النصيحة تمام ده واضح قلت وهذا تعليل وجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح من حديث ابي هريره من غشنا فليس منا وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبان والطبري باسناد حسن من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار وقرينة أخرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وكذا الدال على الشر كفاعله وهنا وجه المشاركة يعني بقى وجه كلام ابن حزم رحمه الله تعالى بس الكلام ده انتهى بعد الانتهاء من الايه قبل الدخول في البيعة لكن اما قد تمت البيعة يبقى حدثت هنا خللا ايه و يعني هنا بقى هوازن بين المصلحة وبين وبين المبتدا والا التعليل هذا من ابن حزم وافق فيه ابن كلب الشافعي وان اعترض عليه النووي على انه هو شرط الشافعيه فهذا وجه معتبر في تعقب النووي على انه شرط عند ايه؟ الشافعي لكن كلام ابن كلب كلام وجيه ووافق عليه وتابعه فيه ابن حزم الظاهري رحمه الله الجميع تمام؟ لكن هذا في الشرط الذي قلت هذا وعليه فطالب السلعه عليه النصيحه ابتداء وعليه فطالب السلعة عليه النصيحة ابتداء لا الشراء فإن أبى البائع أو المساوم وللناصح فإن أبى البائع أو المساوم فل... وللناصح أن يشتري والحالة هذه الناصح طالب السلعة عليه النصيحة خفاها البائع خفاها ايه البائع هنخلي البائع هنا هو الداخل اللي داخل طرف ثالث في القضيه لا الموضوع فيها ايه في غش وفي غبن كثير وفي لعب على المشتري تمام فنصح نصح البائع الاصلي فاعترض تمام أو نصح المشتري لعلة موجودة فيها ولن يصدقها انت معايا يعني انت انت متخيل انت بقع في الحالتين في الصوره في الاثنين الراجل داخل في ايه مناصح وهو امين في قوله وده الشرط ما يكونش بقى بيتظاهر الايه النصح لاجل الضرب اي يعني انا بقول الناصح داخل ناصح وهذا لا يريد شيء الا النصيحه تمام فان ابى البائع او ابى المساور اللي هم الصوره الاولى فالناصح اللي هو الطرف الثالث ان يشتري والحاله هذه خلاص بقى هدخل في الحاله هذه كبائع او كمشتري انا قلت ما صدقتوش طب ادي سلعتي اهي وارخص واحسن شفت ازاي يبقى دي صوره ايه وجيهه لان كده بتدفع ايه منكر متعمد على ارتكابه فله ذلك والحالة هذه وقرينة أخرى بضابط القاعدة جلب المصلحة وضرب وفرق المفسدة يبقى لابد من المواجهة بين هذه الصورة وبين فرق المفسدة وجلب المصلحة ما اخش أنا قلت أنا ناصح وأخليها نار تنفع؟ ما تنفعش يبقى في هذه الحالة إذا وجدت الأمر هيبقى فيه قبول ك... كناحية وأنا ناصح بقى باسم دين وشر الكلام ده ولكن وجدت فيه انسحاب ما في مشكلة وجدت فيه أخذ وعطاء برفق ولين أهلا ومرحبا الموضوع بقى هيدخل لحد الفتنة يبقى بنسحب صحيح؟ لأن تعلم في القاعدة إنه إنه متى يجوز ترك الأمر وعفنا عن المنكر؟ تركوه مع إنه أمر آه... نهي عن منكر معلوم وواقع ومؤكد ومع ذلك شفت ازاي اذا طبعا عليه ضرر اكبر ننتحر لا امر ولا انت شفت ازاي ليه الفتنه صح يبقى الضرر هنا الضرر الاغلى هذه يعني لما تقول كده يا شيخ هشام مثلا راح جاي مطلع سكينه وضارب ما انا اصلا عشان كده طب النصيحة تبقى علنا ولا سرا؟ اه يعني فجر اه يعني اقصد الدعوة ادعو الى سبيل ربك ما دي من باب الدعوة بالحكمة والموعظة فإن أبى وأصر على تعمد الكتاب وأنا متأكد إن دي في غبن ظاهر وفاحش يبقى خلاص أبى يبقى أنا أدخل بقى بما عندي تمام فإن دخلت بما عندي وصدر على فتنة أكبر مما أنكرته يبقى هذه متفقين على هذا المبدأ قبل أو بعد ما خلاص بقى انتهت يبقى هو بقى في الحالة دي إن كان بشرط خلاص البيعة تمت انتهت
مثلا انا عندي كذا لا لا احنا بندخل في البيع على بيع عشان انا بقول له مثلا عندي او عندي فلان بيقول كذا وفلان ده انا لا تمت البيعة الأولى اه تمت البيعة البيع الأولى تمت ومفصل وطرح العقد وكل شيء انتهى خلصت خلصت إن رجعت ما ليس له أن يرجع هو غابر خلاص هو في هنا حصل فيه تحريم مش قلنا الجمهور البيع صحيح مع الإثم صح هو ارتكب محرم انا فصل على بيع على بيع لو انا نصحته وهو رد السلعه واشترى مني تاني هل انا عليه شيء؟
ما هو بالشروط دي ما فيش شيء باللي انا قلته ده باللي احنا حكينا فيه ده الان انت معايا كده باللي حكينا فيه ده الان وانا اقول انا ناصح باللي انا حكيت بيه ده الان عندئذ ما في بيع ولا بقى اخي لاجل ذلك انا قلت ايه وده اللي قاله ابن حزم واللي قاله ابن كذا انت معايا اللي قاله اخونا احمد الان بالشرط اللي احنا حكينا فيه ده الان كده ما في بيع ولا بقى اخيه تمام ده بالعكس ده هو درء ايه درء مفسده واضح وفي غبن واضح في الايه في البيعه فرع قوله بعضكم لا يدع بعضكم الخطاب لمن آه لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره اختصاص ذلك بالمسلم أنا قلت إيه ظاهره لكن الصحيح الذي عليه الجمهور وفيه الأربعة وأصحابهم والثوري أنه لا فرق بين المسلم والذمي لأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له تمام قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز دخول المسلم لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سوم في سومه إلا الأوزعي وحده ودي لطيف كأنه ايه اه دي برضه ايه لطيفة ما تجيش واحد دخلها في الاوزاعي والكلام يقول لا دي برضه هبناخد لطيفة من من هؤلاء الكبار رغم انه صدق الكلام عن ابن كثير عن الطبري انه لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين في نقل الاجماع وهذا بيدل وهذا يؤكد على بطلان ما اعتمده الشيخ ابن عثيمين في بعض كتبه انه اعتبر خلاف ابن حزم في القياس مع انه يقول ببطلان آه. مع انه شن على ابن حزم في استدلاله بانكار القياس القياس ومع ذلك قال انه واحد من الامه ويعتبر الى اخره ان هذا كلام لا يقبل مع احترامنا لشيخنا رحمه الله تعالى هذه اخواني نعم يبقى قال ابن عبار اجمع العلماء على انه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في صومه الا الاودعي وحده فانه قال لا باس به وظاهره انه لم يعتمد مخالفه الواحد كما قرر الطبري بعدم اعتبار مخالفه الواحد والاثنين بالاجماع قلت والصواب ما اعتمده الأئمة لأنه مقتضى مقاصد الشريعة أي الجمهور لأنه مقتضى مقاصد الشريعة ومحاسنها من حيث عموم العدالة وعدم الظلم حتى ولو كان كافرا هل عندي في الإسلام يقول ده تبيع مال الكافر عرض الكافر ايش الكافر انا سمعتها من الجماعة اللي بينادوا بالإسلام وتطبيق الإسلام وش الكلام ده يقول لك ده كافر وانطلت كله ده ينفع ده ده ينفع ما ينفعش ما ينفعش يا اخوان هذه مقاعد مقصد سريع غراء نعم فرع يدخل في التون على تون أخيه الإجارة دي صورة صحيح ولا لا تمام كده الإجارة بتأجر شقة وفي واحد قال لك انت لا بعد بكام أجرتها قال لك لا أنا خدها أنا بكام ب 350 تلف هو بقى ورا صاحبنا دي عمال يموت تروح للعشاء ما تقولش خلاص هرب منك ليه عشان واحد دخل بكام ب 50 تمام واحد بيعمل عند واحد جه واحد غراء بمبلغ حصل غراء بمبلغ لا ده سابق وساب النقد العقد اللي بينك وبينه وايه وراح هذا واقع موجود هذا واقع موجود صح مش ده مش ده احنا بنتكلم باسلام بدين هذا هو الدين صح نطبقه على انفسنا اولا قبل ان نطالب الغير بالايه بالتطبيق نعم لأن المنافع كالأعيان بأنها تقصد ويعقد عليها ده وجه التعليل في مسألة الإدارة لأن المنافع كالأعيان بأنها تقصد ويعقد عليها ويجوز أن تدخل في صورة البيع على البيع من وجه أنا أقول إيه يجوز أن تدخل في صورة البيع على البيع من وجه على أنها بيع في اللغة وإن اختصت وإن اختصت باسم أي باسم الإيجار لكن قريبا من مسمى الايه البيع من وجه آخر ويدخل بها ثبوت الخيار أيضا وعلى ذلك فقد كثير من البيوع والمعاملات المعاصرة ومن ذلك الزيادة على الساكن حال السكنة أو أثناء انعقاد العقد أو بعده بالضوابط السابقة ونستطيع أن نخرج على هذه الأصول والضوابط أي مستجدات ولو اختلف وضعها وصورتها يبقى إذا أنت فهمت الأصول تستطيع أن تخرج أي مسألة تقول فيها عن بناء على هذه الأصول زود في قيمة الإيجار في حال العقد هو قائم حل إيه؟
العقد خلاص بقى ما احنا العقد انتهى العقد انتهى بسنة أوشك العقد على الانتهاء أنت ليه ليه ماذا حجة بسنة؟ مش ده اتفاق في ذات المجلس؟ خلاص العقد عند الانتهاء بيقول لك والله أنا زي ما أنت مش أنت من حقك إن نسيت؟ صحيح هو من حقه إن هو يأخذ يأخذ عقد جديد صحيح؟ عقد جديد انما لو عقد طويل ما يقدرش يزود في نص المدة اللي هي عقد بخمس سنين مثلا لا ما ينفعش ليس له لا ما في كلام معاه.
يقول على زود ما خلاش الحكم ومش مدام يبقى العقد شرعي طبعا لا. قوله ولا تناجشوا أصله اللغوي ولا تتناجشوا بكأين كما تقدم في لا تلقوا فحدثت إحداهما تخفيفا وأصله من حيث المعنى على ثلاثة أقوال أنه من الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه نجشا إذا استثرته وسمي الناجش بالسلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها واعتمده ابن الصلاح ثانيا أنه من النجش أو النجش كما قلت على المشهور كما نص الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الخداع أو الختل أو الختل نص عليه ابن قتيبة أنه من المدح والإطراء كل دي صور قد تت- قد تفترق أو تتفق نص عليه الهروي واعتمده ابن الأثير وكلها معان متقاربة قد تجتمع أو تنفصل لكن مدارها على الزيادة في المبيع حال البيع وصورته الاصطلاحية هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لنفع البائع والإضرار بالمشتري أو العبث في صورة البيع والسلعة فيخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها بأكثر مما مما لها يعني هي قيمتها بالعرف ما تتعداش 100 جنيه هو رباها لحد ما وصلها 150 جنيه تمام وهنا محل النهي وهذا حرام بالإجماع حكاه غير واحد من السالفين وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس ونرى البخاري قد علق بإثر باب النجس هذا من كتاب البيوع عن ابن أبي أوفى قوله الناجس آكل ربا خائن قال البخاري هو خداع باطل لا يحل وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعزوتك إلى ابن حجر على ما علقه على البخاري آه، في الفتح بالعزم المذكور ونرى الشافعي رحمه الله تعالى قد نص على أن النجس هذا خديعة وليس من أخلاق أهل الدين تمام؟ السؤال ما حكم البيع به؟ البيع صحيح مع الإثم هو قول الجمهور ومنه أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما خلافا لمالك وأحمد وجمهورهما وجمهورهما على رواية يبقى عند مالك والمالكية والأحمد والح- والحنابلة إيه في روايتان الرواية الأولى والرواية الثانية اللي هو صحيح مع الإثم أو أنه باطل قولا واحدا وأهل الظاهر قولا واحدا وطائفة من أهل الحديث لم يفتح عنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة يفسح وبرضه من تحت تمشي ها ما وسعش لهم مكان يعني ها طيب اه طبعا تعليل هذا الكلام أن البيع بالنسبة للطائفة التي آه، اللي خلفت هذا وإن كان مالك أو أحمد أو الظاهر أن البيع فاسد ماشي مفسوخ مردود على بائعه لأنه طابق النهي وعندهم على المشهور أن النهي يقتضي ال- ال- التحريم والفساد يقتضي ايه الفساد او البطلان على قول هم بمعنى واحد مش كده ما- ما ما في كلام يبقى هم يقولون باتحاد الايه باتحاد الجهه والجمهور يقول بانفكاك الجهات بناء على هذا وسبق ان الاختلاف في توجيه النص الوارد في الباب على اساس دلاله النهي فقد اتفقوا على انها للتحريم واختلفوا على انها تقتضي الفساد او لا فالجمهور هنا يقضي بان النهي عائد الى الناجس لا الى العقد ده صورة انفكاك الايه انفكاك الجهة العبد تم باركانه وفيته كل شيء الا انه في واحد صدره في غش ما افصحش لا على البيعة وما قالش فيها كذا او الى اخره تمام تجد انها خارجة عن ماهية الايه عن ماهية العقد ولذا فهو لم يؤثر في اصل البيع المستوفى الاركان والشروط فهو لامر خارج عن ماهية العقد ده تعليل جمهور العلماء وهو انه حق كذلك لادمي أشبه تلقي الركبان كما سبق في مطلع الحديث وبيع المعيش والمدل ولذا قالوا بصحة البيع مع الإثم وقالوا كذلك جباء الجمهور قالوا كذلك لا خيار للمشتري والحالة هذه ماشي ماشي مع الشيخ أحمد قالوا لنا إيه لا خيار للمشتري البيعة انتهت وخلصت كل واحد راح لحاله قالوا لا خيار للمشتري لأنه ليس بعيب في نفس المبيع ليس بعيب في ايه وده شيء طبيعي لان السلعة انا باخد الاصل في السلعة ايه السلامة فإن أخذتها وتم البيع حتى ولو لم أشترط ووجدت في السلعة عيبا من حق أن إيه أسأل شفت إزاي نعم وإنما هي خديعة في الثمن يبقى خرجوها عن عن إيه عن محيط العقد وإنما هي إيه خديعة في الثمن وقد كان على المشتري ت- تعليل آخر يعني من باب الزيادة على الكلام وقد كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم ويحضر من يميز إن لم وي- و- ويحضر أن- ويحضر أن يتحفظ وي- ويحضر من يميز إن لم يكن يميز يعني أنت راجل مثلا بتشتري ولا ليس يعني لك أنا ما بعرفش حاجة وأنت تستعين بأحد من الإخوان المتخصصين فين في المرأة أو عنده نهم أو عنده يعني آه، آه، يقدر يميز مثل هذه البيعات والكلام ده باخده بستعين بيه معاك لو أنا رحت وما اعرفش فيه طب ما تقدرش تدخل في حاجة ما أنتش عارفها ليه ده كلام الجمهور على هذا الشيء قلت قولهم أي قول الجمهور إنما هي خديعة في الثمن اتفق معهم فيها ابن قدامة مع من حيث الأصل من حيث الأصل كيف فقال إن كان في البيع غبن لم تجري العادة بمثله إن كان في البيع غبن لم تجري العادة بمثله يعني إيه؟ يعني يزيد عن العادة بما يفعل ويتعذر قبول يعني انت الشرع ال- زود الحاجة خمسة اضعاف شوف تقول له يا اخي يعني حتى ما تعرف تقول يا ظالم خمسة اضعاف طب خلاص ضعف شفت شفت انت ازاي يعني انت مش هتقبلها تبقى انت مقهور وانت بايه وانت ما بتسمع ال- الخبيث هذا المفهوم من كلام ابن قدامه رحمه الله قال فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء وده تعليل وجيه يبقى احنا رجعنا للايه الى لا الى فحوى كلام الجمهور لا خيار للمشتري ابتداء شفت كام هو ما ملوش خيار البيعه انتهت لكن البيعه انتهت اي نعم فيها البيعه انتهت لو وجدت ان الموضوع مش في جنيه ولا اتنين ده لو لقيت الموضوع مثلا ب 500 جنيه وال- والمفروض مثلا حتى بالعرف والاعراف اللي جرت على هذا النوع ان يكون 100 جنيه ولا 150 جنيه لكن 500 جنيه خمس دولار هروح الم عليه الشارع اللي هو فيه هقول له ازاي تمام قال فللمشتري الخيار بين الفتح والإمضاء كما في تلقي الركبان أيضا عاد إلى طبعا يستخدم هنا محل إيه القياس كما مضت في السورة السادسة وهذا يعني من ابن قدامة أنه صح العقد ماشي كده انه ايه مع الجمهور وده حنبلي انه مشهد ايه ان العقد كده صحيح مع التفريع اللي قالها هذا ومع ثبوت الخيار في الغبن الباحث والغبن الباحث ايه مرجعه احسنتم العرض تمام وبقاء الاثم على الناجش هو هو راس المشكله وهذا الذي قرره ابن قدامه هو المشهور عند مالك واحمد أن البيع شوف بقى هنا بقى هو أن البيع صحيح هنا بقى اتقلبت إن هنا إيه بقى المشهور عند مالك وأحمد إن الإيه البيع صحيح شفت إزاي هنا المشهور عند أحد إنه ماشي دي طب اشمعنى ديت مع إن العلة ودي اللي أنا ذكرتها هنا مسكها ابن بطال واستدان وإيه و- وأدان فيها الإمام مالك لماذا خرجت على المسرات مع ان العله واحده في كل البيعات المنع عنها في هذا الحديث تمام وهنا يؤكد على ما قاله ابن بطال هنا وان المشتري الخيار اذا غبن غبنا غير معتاد يعني يزيد عن العاده بزياده بزياده الناجس فالمشتري بالخيار بين الامضاء والفك او الرد او الرجوع بثمنه اذا علم طبعا اذا كان جاهل بالامر بقى الموضوع مش وخلاص خلاص الموضوع انتهت حاله لكن اذا علم كان هذا الحكم له وذلك قياسا منهما على التصريح فجعل المشتري بالخيار اذا علم بانها كانت محفله وطبعا المحفله هذه صوره غش وخداع تمام ولم يقضي اي لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بفساد الايه البيع انت عرفت ان ديت مغشوش او دي خدعه وجاء محمله صدرها محمل لبن وبات عندك ليله واثنين واللي جت ان دي مش الحقيقه يبقى إذا كنت أنت عاوز ترجعها أو إن أنت تمسكها الشاهد هنا بأن النبي لم يقضي بفساد الإيه وده وجه في القياس عندها فما عداها ابن بطال على الإمام مالك تمام وطبعا مع مالك أحمد تمام نعم يبقى هنا وهذا التراجع من الإمامين يرجح ما عليه جمهور العلماء من النهي في البيوع المنهي عنها في حديث الباب إنما هو لغيره تمام وهذا يقضي بإعمال انفكاك الجهة انتوا فهمتوا عن انفكاكها وتحديها اخواني الشيخ محمد سعيد مسألة انفكاك الجهة وتحدي الجهة ديت مشيت كده ولذا قالوا بصحة البيع مع الاسم لوجود محرم أحاط بالمبيع المحرم ده منين؟ من بره مش من الأركان والسكوب بتاعتي ده من بره حاط بيه خلاص يبقى ده آثم لارتكابه لتعمد ارتكاب هذا الفعل ولذا نرى ابن بطال احتج على مالك بهذه المسألة على ما قال فيه بتلقي الركبان لما قال بفساد العقد هناك ولم يقل بفساده هنا أي جزما مع أن مناط الحكم واحد يعني علة الحكم واحد علة النهي واحد فرع ما الحكم إذا لم يكن النج النجس بلغ القيمة الحق للمبيع هو زوج وهيج على بيع السلعة إلى آخره لكن ما بلغتش الصورة ما بلغتش القدر اللي هي تلزمه السلعة هل تقول عليه نجس وهل يحرم أو لا أطرى ومدح في, في الأطرى ومدح في السلع وبعدين ما وصلتش للسعر اللي هي المفروض تجيبه أقول عليه ده برضه هيدخل في حد التحريم أو لا ها؟ فعند الشافعية أنه حرام ليه قالوا للأصل العام ايه هو الأصل العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وما ذكر في السؤال نظري غير وارد غالبا بيتكلم من حيث الايه غالبا تمام وعند الحنفية أنه جائز شو بقى يعني ايه الحنفية يقول جائز لا بأس به ليه ما انت هم برضه بيتكلموا كلام موجود هو بيتكلم ب- ب- ب- ب- ب- ب- باصول فقهيه قواعد هو فهم العله وبيخرج وماشي عليه هو بيقول ايه لانه عون على العداله ادواء وتحققت بهذه الصوره يعني هو هو بيقول عون على ايه على العداله هو وصل وما بلغتش الايه القيمه الحق للمبيع تمام طيب فين وجه العدالة هنا لكن هنعتبر طب ما هتيجي هترجع على البائع اذا ما خدتش في حق المشتري في حق البائع يعني واحد مصيب من جهه ويعني ربحان من جهه والثاني ايه خسران من جهه تمام لكن هنقول هنقول ان لو وصلت لو هنمشي كلام الحنفيه هنا العداله لما تبقى بالتاوة القدر بتاعها عرفي ان هي فعلا 100 هي المية هنا بقى اللي نقول فيها هنا قالوا لانه عون على العداله وهنا بقى قالوا بالنسبة لصلاة الصف معنى ولانتفاء علة المنع أو النهي اللي هي أيوة الزيادة زيادة المبيع عن ثمنه الأصل عما ليس له تمام وهو كلام وجيه أصوليا ولكن يقدم كلام الشافعية لظاهر النص وعمومه وبقرينة انتفاء المذكور غالبا والحكم الايه للغالب لأن النجش يضم الزيادة في الثمن والإطراء على السلعة بما ليس فيها أو بما هو غال فيها أو فيه غالبا يعني يقول لك السلعة ده هتوديك كوكب المريخ وما توديش كوكب المريخ وتديني حاجة خد السلعة دي فيها وفيها ويقعد ينفخ في السلعة والكلام ده وعلى مسؤوليته ويش الكلام ده وتطلع ايه مش بالصورة مش, مش بالقدر المبالغ فيه ده صحيح لأجل ذلك بيقدم قول الحنفية آه، قول الشافعية من حيث الأصل العام واحتياطا للوقوع في الضرر الشرعي يعني مثلا برضه يدخل في المغالاة في السلع مش في الكلام آه، مش احنا قلنا مش احنا ذكرنا كلام الائمه رحمهم الله تعالى بالنسبه للمعنى آه، ال- آه، شو- ال- ايه هو اصلا مش متى زياده وبس الزياده بتيجي تبعا قد تكون اسراء مين يقرب ده فيها كذا ولا سامع اذا كانت حاجه مربوطه بقى وجايه من الشيء من بعض المدارس عنها او الكلام ده او حاجه كده مربوطه بقول لك فيها وفيها واللي يلحق وتفاجئ خدتها ما فيش ده اللي هو يلحق بيها كان حاجه شويه حاجات خرده وحاجات زي قلتها والكلام ده يبقى الاطراء على السلعه بما ي- ب- بتحسين صورتها للمشتري بما لم تكن هي اهلا له وكذلك المدح فيها وهكذا فهي صوره خداع ومع ذلك اذا اقترن هذا المدح بعلو الثمن طبعا ترى الايه الامر نعم نعم نعم جميل جميل اي نعم على اساس هو ناجش مش مش هدفه الايه هدفه انه ينفق يعني هو هدفه ايه هدفه انه ينفق هو بس بينفق يولعها من الاثنين وبعدين يطلع منها يسيبهم بقى يشيلهم وقت بعض ومشي وياخد مكسبه ماشي اعلانات التلفزيون يا رب.
اه اعلانات التلفزيون بقى فيها الصوره دي كتير يعني كانوا بيعملوا محطه في القنوات الاسلاميه الرحمه كلها عن انا ذكرت هنا كتخرج الاول وعليها تقبلة ما الحكم اذا كان البائع هو الناجش ها الصورة اللي بكلم ما كنتش حتى انا ها يقول لك ال- ح- حقيقي يعني جت حاجه عن طريق اللي هو الفضائيات ديت او الديون او الكلام ده ورجعت تاني مش دي اللي احنا اتفقنا عليه والكلام ده بتاع خدمه من تاني يوم وصفه لها كان دي يعني حاجه بعد كده مش ما فيش بعد كده تاني يوم ده بتاع ايه ده ترجع يعني شوف الكلام يعني مش دي اللي انت قلته يعني انت قلت كذا وكذا حصل قال اه او يعني يقول لك معلش دي كانت يعني غلطه او فلته مش كله كده السلع 10 و 10 والكلام ده كله وبرضه حملك الخساره اللي راح واللي جه شال والكلام ها لكن على كل ما الحكم اذا كان البيع هو الناجز او كان بامره جاب ناس صلحوا في فضائيات ودفع فلوس عشان يحلوا السلعه كما هو حاصل او باذنه الإجابة في المسألة ذاتها التي سبق تحريرها اللي احنا ما اللي مضى فينا دي بقى خلاص يعني إذا كان يعني إذا كان هو الناجز ده جاء بإذن البائع الصورة معاك اهي لأن هيديلك سؤال تاني هو ماذا لو كان المفروض يتسأل بقى لو كان الناجز أنا ما أعرفوش أنا ما أعرفوش أصلا وجيت واحد عمال وأنا ما أعرفوش مفيش بينه وبينه خط بينه وبين بقى ايه مفيش بينه وبين ده ايه خط جه كده انا معرفوش ايه دخل البائع في الوضع هو ما هو ما عرفوش هو فوجئ بشيء غير طبيعي كده هوب قال كلمه وجه البائع عليه نعم مين يبين لا احنا دخلنا بقى انا بتكلم على ال على ال- البيع هو طبعا لا شك ان الاصل في البيع انه يكون ايه انه تبين احنا بنتكلم المدار كله على الطرف اللي بيجي عشان يدخل السلع اللي هو من احتاج دي, دي, دي صورة اخرى يعني هو بيرفع عنه من الشرع ما هو الناجي ده مش عارف احال الا نكون في الكيسة زي ما بنقول احنا بينه وبين ايه بين السيم نعم يبقى ال- الاجابة في المسألة لكن ما الحكم اذا كان الناجس اجنبيا لا يعرف فهنا لا شيء على البائع والاثم على الناجس وحده وهذا متصور وهذا متصور حين معرفة المشتري وتعمد خداعه والبيع صحيح على ما عليه الجمهور ويمكن تخريج الكلام ايضا على ما قال اخونا هاني في مساله ايه ربما يكون من يشتري وانا لا ادري تمام ما ما ادري يعني ربما يكون من المشتري على اساس انا اقول انا ففي بيوت هو نجاشة ومشي ظهرت الامر بعد الايه بعد ما بعد ما مشى وبعد ما تمت البيعه ك- كلامك ده يا شيخ محمد في صورة بس انت عفوا في نقطة مهمة ابانا يا شيخ محمد كلامك ده في صورة واحدة ان تكون انت تعلم ان السلعة المباعة بتاعتك بيعية ده دورك انت لا يمكن بعد اما اما بالنسبة للبيع انا ببيع الايه في حصل مثلا من آه، يعني اللي بيع عافاكم الله آه، راهن شقة ومثلا حصل اللي هو شيء اتاخد من باب ال- المزاد العلني او اللي بيقولوا مثلا آه، التصفيق او حاجه من هذا القبيل راح واقف كده ايه مثلا ال- الحاجه دي مين قلت بكام يجي واحد المسعر او المخرط يقول لك دي ب 10 مين يزود مين ي... انت معايا كده دي دي دي الصوره لو الحاجة دي لي أنا فيها ومدخل أنا فيها وعارف إن دي فيها عيب وجب علي أن أقول إيه إن دي عيب دي دوري أنا لكن الناجش هنا الصورة هنا بتختلف هذا حالة أنا ما أقدرش أقول له السعر قليل أو أو بعيد ده السوق هو اللي بيحكم على سعر الإيه سعر البيع اتفضل ما هو في نقطة برضه في نقطة برضه أصل إيه الضابط الضابط في الغبن إيه وذاك لما نجد ابن قدامة ولما مالك وش- وأحمد ولما يقول هو الغبن إيه إن يكون غبن فاحش لأن أنا لما أقول مثلا حاجة ب 100 وتقول 125 أو 130 ودي 10 دي 20 والكلام يقول لك يعني إيه حاجة بسيطة لما تيجي تقول ده بلد 300 جنيه أنت مش هت... أنت مش هتقبلها فقضية الغبن هنا ترجع إلى العرف ويقول لك غبن فاحش وما حدهاش لحد فاحش غير متصور عرفيا ومتعذر قبوله اصلا لكن لما نيجي تقول ايه يا عم يا عم خلاص ده ربنا يخلف عليك ده عم ده مش مستاهل المشوار واللي كده الموضوع كله 20 جنيه زياده يوم ده كان علانية يعني ممكن اللي هو الصورة الفاحشة دي تقع و- وهيبقى في اخراج حتى من الجمهور جمهور جمهور المشتري او جمهور اكيد في مشتري بيقول لا او بيقول لك لا مش ممكن ان هيبقى في رفض لكن الصوره يعني غير متصوره من الناحيه العمليه هو ده المقصود طيب قوله ولا يدع حاضر اللباس الحاضر هو المقيم بالبلد ويجوز تخريجه على المدن ركزوا بقى معي والقرى الرئيسية التي تضم مؤسسات ومرافق و ومرافق بجامع المشاركة في المعنى تمام كده معايا والباد هو المقيم بالبادية أي الصحراء ويجوز تخريجه على العزل والكفور النائية المضافة إلى البلاد والقرى أو القرى الرئيسية على ما سبق بيانه ويخرج ويخرج عن ذلك عن محيط النهي عن البائع عن البيع البذل الح- الحاضر للبائع اللي هو ايه يخرج عن ذلك اي هذه المسألة تخرج عما لو كانت هذه الذين يعرفون الاسواق واثمان السلع يعني ممكن يقولها من عزبة او من كافر وعارف السعر ايه دي ما تدخلش دي مش دي مش المسألة انت معايا لذلك انا قلت يخرج عن ذلك الذين يعرفون الاسواق واثمان السلع لان علة الحكم كامنة في الفجوة بين الحاضر والباد انا انا بخيل تتصور الان الواقع بتاعنا ما عادش في حاجة مستخبية صحيح انا في عزبة انا في كف بسيط جدا اروح لحد البلد واعرف ايه الموضوع وانا عارف مجرد ما انزل واعرف ايه الموضوع انت معايا يعني مسألة مش ايه ده انا بقول لك هنا انا بصورك في الواقع بتاعنا والواقع ان بيكون واحد جاي من الباب ومن الجبال وجاي مدينة وجاي عشان يبيع في حاجة غريب جدا على مكان مش عارف اي شيء باي شيء تمام فاذا انتفت اي هذه الصلة آلة الحكم التي هي كامنة في الفجوة بين الحاضر والباب فاذا انتفت انتفى الحكم واذا وجدت وجد الحكم صورة المسألة أن يخدم البدوي أو القروي الكف بمتاع يبيعه بسعر يومه لحاجته اللي جاي السوق جاي ايه بيبيع عشان عايز الحاجة وامشي يعني انا ما اشتاجة جاي بيبيع عشان عايز فلوس فزي قلت له حاجته هو مستعجل عليها فممكن يبيعها حتى لو بأرخص لكن لو غوتي بثمنها يقول لك لا انا ارجع السوق النهارده وحش معلش نعدي اسبوع تاني مش ده بيحصل لكن لو حاجه قريبه يقول لك بيع وخلص انا محتاج فلوس مش ده واقع واقع يبقى أن يقدم البدوي أو القروي الكفر بمتاع يبيعه بسعر يومه لحاجته وهو لا يعرف الأسواق ولا أثمن السلع ده الشرط هو عشان يبقى كلامنا منضبط فيقول البلدي اللي هو الراجل الحاضر اللي عارف الملم بالشيء اتركه اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى من سعر اليوم خليها معايا وأنا بحالك بالضعفين وبالثلاثة تمام وعلة النهي فيه ظاهرة وهي تعمد الإضرار بالغير اللي هو البلدي بقى بالبلد اللي أنا منها ومن حيث التضييق على المحتاجين والمستفيدين وهي صورة احتقار هي صورة ايه احتقار وهو الامتناع عن بيع ما يحتاج إليه في وقته وضحت كده طيب ما حكم هذا البيع برضو على ما سبق البيع صحيح مع الإثم عند الشافعي وأصحابه والأكثرين وعبر ابن حجر وغيره بالجمهور وذلك لجمعه الشروط والأركان والخلل الواقع خارج عنها لقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضهم بعضهم من بعض في السياق أن مسلم هذا لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للباب واختلف قوله في شرائه على قولين تمام في شراء بقى البدوي من الحاضر هيبيع له بقى هو العكس يبقى قول مالك قول واحد في بقى مكروه ال- ال- القول بقى في شرائه منه الصورة العكسية على قولين يعني م- مرة قال كذا ومرة قال كذا تمام بالمنع وبالإجابة واختلف المالكية في بيع الحاضر للباب فقال بعضهم بالصحة وقال بعضهم بالبطلان وهو قول ابن حزم قولا واحدا وعن أحمد روايتان والمشهور عن أحمد البطلان ومستند البطلان إيه؟ اقتداء النهي للفساد وسبق تحرير هذه المسألة القول الثالث لا بأس ده قول أبو حنيفة بقى وأصحابه لا بأس أن يبيع الحاضر لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي مطلقا من غير قرار أظن ده في إيه؟ مخالفة للنص لكن هم ما اعتبرهاش مخالفة إيه حجتهم؟ استدلوا بعموم حديث تميم الداري الدين النصيحة وفي الباب عن ابن عباس وعن ابو هريره عند احمد وغيره حديث البراء مرفوعا حق المسلم على المسلم وذكر من ذلك ان ينصح له ثلاثه قالوا قالوا ان حديث الباب اللي هو لا يدع حاضر لباب منسوخ بما ذكرنا شفتوا الكلام يعني عندهم ايه حجه قلت هذا من الحنفيه يخالف الاصول المعتبره عند الحنفيه والتي يقدمونها على النصوص انت بت... انت بتاخد بتديله من كات بتاعه هذا يخالف اصوله صحيح فين اعمال العام الخاص نفس القضيه اللي وقع فيها الحنفيه الوحيدون الحنفيه الذين يقولون باخراج زكاه الفطر نقود مع ان زكاه الفطر النص فيها مخصص لعموم النصوص اللي استدلوا بيها ودي موجود في كل كتب الحنفية استدلال بعموميات تمام وكل اللي بينادي حب الحنفية دي برضه بحب يعني شيء بالقرينة يعني او بالنظير على كل حال هذا يخالف الاصول المعتبرة عند الحنفية والمقدمة على النصوص غالبا عندهم وذلك من حيث ان حديث الدين النصيحة والحديث الاخر لفظ عام صحيح ولا لا وحديث الباب لا يدع حاضر لباب خاص والخاص مقدم على العام او الخاص يقضي على العام كما هو القول جمهور العلماء والاصوليين لانه احد افراد الخاص احد افراد العام خرج من العام فرد بنص ركز معي خرج من العام فرد بنص بقول للعقلاء المعول على الخاص بالنص ولا احشره في العام تاني ده مكان ايه ده ده اللي بيحصل ده وده اللي حاصل في قضية ايضا زكاة الفطر فيها كلام بهذا الاسلوب مع الزكاة اللي بيتكلموا حاطين مناخيرهم في الشرع فظهر بذلك يبقى هذا اذا قال يبقى هنا ده خاص يقضي على العام وده مقرر طبعا عند الاصوليين وجمهور العلماء لانه واحد افراد وخرج منه بالنص وعليه فجائز ان نقول انتبه بقى ازاي ركب النصين الدين النصيحة إلا أنه لا يبيع حاضر لباب حق المسلم على المسلم كذا إلا أنه لا يبيع حاضر لباب انتهت القضية تمام انتهت القضية فظهر بذلك أن الخصوص استثناء من أفراد العام فالحكم والمعول عليه وده ما عليه جمهور أهل العلم وأح... وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يثبت بالظنون والاحتمالات كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتحه والمختار خلاص الكلام بقى هو القول الأول للشافعي ومن تبعه لظهور النهي لغيره لحديث مسلم عن جابر مرفوعا لا يدع حاضر اللباس دعوا الناس يرزق الله تبارك وتعالى بعضهم من بعض مسألة في حديث آآ آآ مسألة هنضطر نأذن نأذن معلش إلى هنا انتهى المجلس آه هو إن شئتم آه، بالنسبة يعني ربما ربما أموت أو نفترق أخونا الشيخ آه، ومنير حضر مجلسا للشيخ آه، الشيخ السداوي مازن السداوي في آه، مسجد العزيز بلاد القاهرة محاضرة وكان بيتكلم فيها آه، في محاضرة وأخونا حضر وموجود أخ منير هو إنه سمع منه يقرأ بحث على الحضور والطلاب أو الكلام ده في زعم أن عن عنز أبو الزبير عن جابر نفاها ضربها نفسها قال إنه من اتهم أبو الزبير أو قل أبو الزبير متهم آه، آه، آه، بريء من تهمة التدليس كبراءة الذئب من دم كبراءة ال- ال- الذئب من ايه؟ من دم ابن يعقوب شوف هكذا قال وأخذ يستطرد في الكلام حتى أن الأخ منير رد عليه بما عرفه من مجالسنا هذه وقال له ب- بما عند مسلم فوقف الشيخ وربما يكون الوقوف يعني جاء دي مع دي وانه خلاص بنكمل المجلس القادم والشاهد ان الاخوه الحضور التفوا على الشيخ منير وقالوا ده احمد بن حنبل انه رد على الشيخ مجلس الفتاوي فين؟ في المجلس وطبعا هذا الذي قاله الشيخ السرساوي برضه يعني احتراما له لأجل توثيق الشيخ الحويني له هذه واحدة وعلى فرض انه اخونا الشيخ منير اخطأ في النقد ان صح كما قال فبقول له ده عيب عليك عيب كبير من وجوه اولا اولا الحافظ ابن حجر وضعه في المرتبة الثالثة من مرتبات المدرسين ودي تعني ايه ان لا يقبل خبر الا اذا صرح بالسماع ركز معي الحافظ ابن حجر وصفه انه صدوق الا انه يدلس وفي طبقات الموثيق قال مشهور بالتدليس كما وصفه النسائي وغيره تمام كما وصفه النسائي وغيره مين اللي وصف بالتدليس النسائي وغير النسائي وهذا الكلام اعتبره الذهبي من قبل ابن حجر والعلاء من قبل الاثنين والمقدسي صاحب كتابنا هذا وهو إمام في الرجال من قبل الكل تمام اللي أنا بقى بقوله في حديث أبو الزبير عن جابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقع فلام ميم تنزيل اللي هي السجدة وطلاق البدء الملك تمام الإمام الدرقطني نص على هكذا أبو الزبير عن جابر نص على أن أبا الزبير لم يسمع هذا الحديث من جابر أدي أدي نص على أنه لم يسمع هذا الحديث من جابر بينهما صفوان بن عبد الله بن صفوان الأموي القرشي وده ثقة شفت يدل على انه ايه وهنا قال عن صيغه تحتمل السماع دي واحده ورجعها الشيخ ثانيا بقرينه ودي الشيء الشيء بنظيره ان الامام الدرقطني رحمه الله وهو امام بعيد خالص عن شعبه مين شعبه بن الحجاج ما تش- ما يختلفش بيه اثنين الامام الدرقطني السن بينه وبين شعبه بعيد صحيح ومع ذلك نص في الد- الدرقطني في العلل على ان شعبه بن الحجاج يخطئ في اسماء الرجال كثيرا لانشغاله بحفظ المتون عايز اقول للشيخ مازن منين الكلام ده وعرفوا منين الدرقطني وهو حافظ امام وكلامه يعتبر ومتى يعتبر اذ انا لم اعتبر كلام الدرقطني لو انا قلت بقى ده شعبه كل الناس قالت له شعبه وجيت رقوقني قال هذه الكلمة لا همدان أو لا لا همدان فلو كان الشيخ عمل بحث في تراجم في كلام إمام الجرح والتعديل فقط فليعمل إن كان يعني ذو باع فليعمل بحثا في جمع وصبر مرويات أبو زبير عن جابر هذه م- مخرج آخر يجمع مرويات جابر أبو زبير عن جابر وينظر فيها مع كلام ابن حجر والنسائي وغيره من قبل هتنكشف العلة بأن ابن حجر حافظ إمام لما خط الخط يعرف ماذا وبماذا يخط صحيح لأجل الإمام مسلم لما يخرج أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم الذي صرح فيه بالسماع بيصدرها في مقدمة الباب يقول عين قد كده اللي في بالعنعنة بيحطها فين في آخر على أساس يقول لك أنت لم ترتضيها من هذا تاخد عندك في أول الباب فيه وفيه وفيه وفيه يبقى هذا من صنيع مسلم أنه في كلام في رواية أبي الزبير عن جابر صحيح فهذه نقطة من النقاط المهمة يا إخواني وهي سهولة الضرب في كبار الائمه رحمهم الله نيجي بعد كده نعيط نقول يا ريتني ما نكشت مع ابن حجر ويا ريتني ما نكشت مع الائمه الكبار على اساس ان انا بانظر وبحط مناخيري في مناخير ابن حجر هو مين اللي مين اللي نقل لي روايه الجرح والتعديل مين اللي جابهم لي ما الحافظ ابن حجر ده مصنفات ابن حجر اثناء فقط مجلدين ايه اللي بيننا الان ما تجيش بملزمه صح دي لطيفه فما ما ما احجبش مناخيري مع الكبار دول كبار انا شحات منهم على شأن المعاصر او نادى الشحات متسول على ابواب علم السلفيين يبقى لما ينص نصه ويجري العمل على هذا التحقيق ما جيش اضربه بايه بكل سهوله واقول ده مين اللي قال كده ويتهكم التقريب ولا غير التقريب ولا التهريب ولا الكلام طبعا ده كلام لا يليق فاسال الله سبحانه وتعالى هذا تنبيه لاخواني الفضلاء بعدم الاغترار من أي إنسان يتكلم أو يدخل في هذه مثل هذه القضايا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته